أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا في مستدرك الحاكم وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الكلمات النافعات التي أرى أنه من الجميل أن نبدأ بها محاضرتنا في هذه الليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام هذا دعاء جامع للآفات والتعوذ منها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وهذه أخطر الآفات آفة العجز وآفة الكسل ستسمع هذا الكلام ونقعد نتكلم عن آفات المنافقين وكيفية التخلص من هذه الآفات ثم تجد نفسك عاجز عن الامتثال لما سمعت وعن الاتعاظ بما عرفت عاجز لماذا؟ ايه السبب ان انت عاجز عن انك تقوم وتعمل بما تعلم الآفة دائما أبدا فساد المحل فساد القلب فيعجز هذا نوع والنوع الثاني الكسل هو لا يريد أصلا أن يعمل العمل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل شوفوا صدر بها الآفات كلها التي تأتي من بعض والجبن والبخل لأن الشح أدوى الأدواء وأحضرت الأنفس الشح هي النفس مجبولة على الشح أنها ما تعملش ما تبذلش وأعوذ بك من الهرم والقسوة قسوة القلب والغفلة شيء دي المشاكل اللي احنا عايشين فيها عاجز وكسلان وأحيانا كثيرة تجبن وتخاف فتقع في مخالفات كثيرة وفي نفس الوقت لا تبذل لله سبحانه وتعالى قاسي القلب أحيانا غافل أغلب الأحوال وأعوذ بك من الغفلة والعيلة الفقر والذلة والمسكنة وجعل الذل والصغار على من خالف أمري وأعوذ بك من الفقر والكفر الفقر الذي يكون فقرا مدقعا فقر يبعث على التسخط والكفر والفسوق والشقاق والاختلاف والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام قبل أن نشرع في تكملة الآفات والصفات صفات أهل النفاق والعياذ بالله تعالى لنتخلص منها أريد أن ألمح إلماحة لخطورة موضوع النفاق في البداية حتى تتهيأ القلوب لسماع هذه الصفات ويكون هناك دافع ذاتي للتخلص منها يقول الله جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون أنا ليه ابتديت بالآية دي؟ علشان واحنا بنتكلم على صفات المنافقين هتلاقي كده إحساس وانت بتسمع الكلام ده ان انت مش عايز الحاجات دي كلها ويحصل تلقائيا ان انت تبتدي تقول والله لا لا لا خالص حتى لو انت قعدت قدامي وتقعد تقول لا والله الواحد خايف على نفسه من النفاق وكذا وبعد كده لا تجد رد فعل قوي في معالجة هذه الآفة يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم فلما تيجي تسمع دلوقتي الصفات دي تبتدي تتعامل معها بأنك تحطها نصب عينك وتخاف أن أنت تكون متلبس بأي صفة منها قل استهزئوا يعني سمى الله عز وجل هذا الصنيع استهزاء ان انت تيجي تسمع ولا تعمل وان انت يقام عليك الحجج وبعد كده ما يكونش عندك رد فعل قوي يتناسب مع خطورة الداء ده هذا استهزاء قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون قد تخدعني وقد تخدع نفسك وقد تخدع غيرك لكن سيخرج الله ما في قلبك هيظهر في عملك مهما حاولت ان انت تتلون وان انت تتزين امام الناس بزينة ليست موافقة لما في قلبك شكلك ملتزم لكن الواقع ان القلب خراب خرب باشياء كثيرة هذه الآفة تسللت الى القلب وتشعبت شعب النفاق فافسدت حالك فتيجي مهما تحاول ان انت تتجمل برضه لازم يقع برضه حاله لازم يكشف على اللي في قلبه ان الله مخرج ما تحذرون يبقى يا جماعة علينا ان نعي هذا الامر جيدا ونسعى بكل ما اوتينا من قدرة في التخلص من هذه الافات في في الطريق كده خطوط حمراء لا ينبغي أن تتجاوزها أبدا لو تجاوزتها أنت على شفا الهلكة إن الله عز وجل توعد أهل النفاق باللعن فقال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا يا جماعة لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض حد منكم يقدر يقول لي إن قلبه سليم حد يقدر إنه النهاردة يدعي هذا الادعاء ولا الكل بيقول والله قلبي مريض وتعبان وأحوالي ادعي لي وخدني على جناحك مش ده اللي بيتقال مرض والذين في قلوبهم مرض ثم توعدهم باللعن لئن لم ينتهي لو مش هتسعى في العلاج لو مش هتكف عن هذا الأمر يبقى أنت متوعد باللعن لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا تتنزل عليهم اللعنات أينما حلوا وجودهم يستنزل الغضب والمقت ويرفع الرحمة وهو ده اللي احنا بنقعد نقوله لما بنيجي نشوف مشاكل الأمة ونقول انت اللي مأخر النصر وبتسمع انت الكلام ده وفي الآخر خالص برضه اه والله انا ذنوبي دي اللي عاملة مسوية بس بينك وبين نفسك اشمعنى انا يعني ما ناس بتعمل ذنوب اتقل من كده بكتير انا اللي مأخر النصر على الاقل احنا احسن من غيرنا يعني ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا الملمح الثاني اللي أنا عايز أتوقف عنده هو الارتباط ما بين النفاق والانتكاس ربنا سبحانه وتعالى ربط بين هذين الأمرين يقول الله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا طيب ما هو الانتكاس ده برضو مشكلة المشاكل في زماننا ده ما هو برضو دي آفة الآفات اللي الكل بيتشدق بيها والكل بيعاني منها والكل بيجي ويقول يا شيخ الخط البياني بتاعي متعرج جدا فوق شوية وتحت خالص تأثير الفتن عليا تأثير شديد أحيانا يستأصل جذور الإيمان في قلبي ساعات ألاقي نفسي بقول كان لي قلب ففقدته ضاع القلب ده ضاع خالص انتكاسات شديدة جدا طب ما الانتكاس الشديد ده بقى صفة من صفاتهم يقول الله واسمعها بأذن قلبك فما لكم في المنافقين فئتين هم لون واحد هم شكل واحد حتى وإن ظهروا أمام الناس بأشكال عدة فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم هذا الركس تنجسوا تلوثت قلوبهم بماذا؟ بأثر الذنوب والمعاصي اللي تراكمت والله أركسهم الذنوب والمعاصي تراكمت حتى أوصلتنا إلى أن انتكس لأن قلبه بقى في أسفل سافلين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ده محتاج ولادة قلب القلب اللي تلوث ده محتاج ولادة جديدة علشان يتخلص من هذه الآفة في كده أدواء معينة في فيروس موجود فإما أنه يستأصل وإما لو تشعب ما بقاش ينفع إلا البتر هو كده لو محجم تستطيع أنك تتعامل معاه تبعت له بقى تشوف له كم مضاد حيوي يزيل هذا الفيروس إنما لو تشعب وصار ورما خبيثا مفيش حل إلا أن يبتر هو كده بالظبط فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا كنا قد ذكرنا عشرين صفة في الجلسة الماضية من صفات المنافقين واليوم نستكمل هذه الصفات من ذلك الطبع على القلب يقول الله جل وعلا ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم بص الآية بتقول إيه ومنهم من يستمع إليك تيجي تحضر الدرس حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة هو كان بيقول إيه مش الكلام ده كان بيتقال قبل كده هو مش الكلام ده احنا سمعناه قبل كده كلام مكرر أو إن هو أصلا يطلع من الدرس يقول لك مش فاهم حاجة غافل ماذا قال آنفة أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أنا عايز أقف عندها علشان المعنى ده إن إحنا بنحضر دروس كتير وبنسمع كتير شرايط وبنقرأ كتب كتير وفي الآخر خالص تأثيرها علينا قد إيه إيه اللي حصل القلب اتطبع عليه إيه السبب اتباع الهوى والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ثلاث مهلكات فسمى منهم هوى متبع واحنا في زمن عبودية الهوى عبودية بمعنى الكلمة عابد لهواه عابد وثن يسمى الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم أضله عليه على علم يعني بيتعلم وبيعرف وبيفهم وبيتكلم كويس قوي لكن في الآخر إيه؟ إلهه هواه مزاجه الشخصي رأيه الشخصي هو ده اللي بيحرك الدنيا كلها الرأي ده على فكرة ممكن يكون دين هواه ده يكون برضه في حاجات في الدين بس الباعث عليها ايه الباعث عليها هواه هو انا هوايا كده هوايا في التساهل هوايا في الترخص هوايا في التشدد هوى مزاجي انما مش امتثال للقواعد والاصول المعتبرة لا معتد بنفسه ما هي افات تبعث بعضها على بعض ظلمات بعضها فوق بعض كبر بيتولد عنه المعاني دي هو شايف نفسه تولد عنه عجب وهو في الأول خالص ذرة كبر كده جواه فهو معتد جدا برأيه وشايف نفسه هو اللي كويس يتولد عنها أثرة حب ذات بيحب ذاته جدا ولا ينكسر ولا يذل ولا يخضع لله فيطبع قلبه فيصير بهذا الحال من هذه الصفات موالاة أهل الكفر يقول الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم أنا بس استكملت الآية علشان لو إحنا وقفنا على المعنى الأولاني هتقولي الحمد لله نحن أبعد الناس عن ذلك وآيات الله لا يستهزأ بها ولا يكفر بها على مرأى ومسمع منك ولا يتألم قلبك أقل ما فيها إن ربنا سبحانه وتعالى شرعه يستهزأ به وفعال الناس اللي قدام عينيك اللي فيها نوع من الاستهزاء بهذا الشرع وتجالسهم وتآكلهم وتشاربهم أليست هذه موالاة موالاة دون أن تدري ويقول الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا من الصفات كذلك عدم الأوبة للحق وأن تأخذه الحمية والغضب بالباطل والإثم يقول الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد طب قولها الأخ النهاردة دي اتق الله يقول لك ربنا يجعلنا من المتقين انت بتشتمني يعني صح بتحصل ولا ما بتحصلش بتلاقي اثرها كده في قلبك ولا لا لو واحد جه قال لك يا اخي اتق الله تحس انها سبه تحس ان هو بيشتمك بيهينك انه يعني بيقول لك اتق الله صح اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم ليه يعني ما تتقي الله انت يا اخي ما تشوف نفسك تحس ان هو كده نوع من التنقص للذات الكلام هنا عملي لما تقال لك هذه الكلمة انظر إلى أثرها في قلبك بتنكسر ساعتها وتقعد تقول اه والله الواحد محتاج يتقي ربنا صحيح الواجبات العملية الخاصة بهذه الأمور الثلاث أول حاجة السعي في تطهير القلب ومخالفة الهوى قول لي بقى خلال هذا الأسبوع قلت لنفسك لأ كم مرة هم؟ يعني كان نفسك في حاجات ومن جنس المباحات عايز تاكل أكلة كويسة عايز تخرج عايز تعمل أي عمل مباح قلت لنفسك فيه لأ كم مرة هو ده عليك على الأقل أن تزجر نفسك في اليوم على الأقل مرة أو مرتين عن أشياء تحبها عايز تنام دلوقتي فتجاهد نفسك وتمسك مصحفك وتقرا لك ربع وتنام عايز تاكل دلوقتي أكلة معينة فتجاهد نفسك وتاكل أكلة عادية عايز تتفسح فتجاهد نفسك وتلزمها بعدم الخروج اليوم تحلف على نفسك الأمر الثاني الذل للمؤمنين والعزة على الكافرين والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ذل المؤمن بمعنى عايزها تتطبق عملي اسعى في قضاء حاجة مسلم الأمر الثالث من الواجبات قلنا تعمل عمل يستحيل تعمله في حياتك يعني أنت مش ممكن تعمل العمل ده لتذل نفسك فاهم؟ أي عمل بقى قلنا الراجل كان يطهر الحمامات ليذل نفسه يقبل يد من هو مثله أو دونه في العلم مثلا عشان يكسر المعنى ده في قلبه عشان ما تاخذوش العزة عشان ما يتكبرش فتواضع ما استطعت من هذه الصفات اللدد في الخصومة يقول الله جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا بصوا بصوا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ربنا يعلم ما في قلبي ربنا وحده شهيد على اللي جوايا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وهذا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في خصال المنافقين وإذا خاصم فجر أحوالك إيه في الخصومات يعني لو واحد انتهك لك حق وحصلت بينك وبينه خصومة على فلوس ولا على أي حاجة تطلع له بقى الغسيل القذر هو مش فاكر أنا بس ما كنتش عايز أتكلم أنا كنت ساكت بس هنعمل إيه بقى إحنا لازم نحذر يا جماعة ده بيحصل وبيجرى وبيعمل وبيسوي وهو ألد الخصام الحل العملي التغافل فتغافل ما استطعت فإن التغافل تسعة أعشار الأمر أنت تعامل الخالق لا المخلوق أنت تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك به الصفة السادسة والعشرون الإفساد بين المؤمنين قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين وهنا تيجي خطورة إفساد ذات البين ومن هنا خطورة آفات اللسان يغتاب أحد الناس أو ينم علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جعل إصلاح ذات البين أعظم عند الله من الصدقة ومن الصلاة ومن الصيام ألا أدلك على ما هو أعظم من الصلاة والصدقة والصيام إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة يحصل الكلام ده في العائلات فساد لذات البين اللي هو قطيعة الأرحام فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فتسعى ما استطعت في إصلاح ذات البين بين المتخاصمين علشان تبقى بمنأى عن هذه الصفة لا تفسد بل بالعكس أنت تصلح ذات البين الصفة السابعة والعشرون الخيانة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون بتخون أمانات؟ إيه أخبار الأمانات عندك؟ أول حاجة الإيمان أمانة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمانة له الإيمان أمانة فهل خنت الله في هذه الأمانة؟ مش أحوالنا كده يا شباب ضعف الإيمان مش هي دي الشكوى؟ يبقى خنت الأمانة ولا لا جسدك أمانة هل تلبست بمعاصي كثيرة خنت فيها هذه الأمانة السر أمانة فهل تتلبس بالذنوب في الخلوات زوجك أمانة النهاردة ما فيش أكتر من المشاكل اللي بتحصل في فترة العقد وهو أخذها أمانة والفتاوى بتشتغل وبعد كده ييجوا بقى بعد كده يقول لك جمعها بعد العقد والموضوع وده مش حرام بس يعني الحال ومش الوضع خائن للأمانة هو اعتاد أن يخون الأمانة يخون الله كثيرا فبالتالي يخون في مثل هذه الأمور كانت تعجبني كلمة لبعض مشايخنا لما يجي يقول المرأة مثلا ما بتصليش فيقول هذه تخون الله ألا تخونك أنت هي بتخون ربنا يبقى مش هتخونك عادي ان ممكن تقع في مثل ذلك فانت نفس الامر اذا كنت بتخون ربنا يبقى مش هتخون في المسائل دي اذا اؤتمن خان فتوب الى الله من هذه الخيانات لان الله لا يحب الخائنين يكرههم فتصور بقى انه مره من المرات دي خنت فيها الامانه كذبك فاياك والخيانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيانه بئست البطانه الصفة الثامنة والعشرون الرضا بأسافل المواضع يقول الله وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون بالله عليك بدنو الهمة اللي احنا عايشين فيه ده ما يبقاش رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فين علو الهمة يا شباب خلصتوا ايه من العلم يا شباب أحوالكم الإيمانية في ارتقاء ولا متذبذبة ايه الثمرة التي أثمرت نتاج كل الشغل الدعوي ده عليكم توجد ثمار لكن ليست على نحو الجهد المبذول ليه دنو همه رضوا بأن يكونوا مع الخوالف لما تسمع أن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها وانت في الآخر خالص بتلعب بدينك وانت في الآخر خالص مشغول بتفاهات وحقارات من حقارات الدنيا يبقى ما يبقاش رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين فين جهادك لنفسك فين الواجب العملي اعلو بهمتك ولن تعلو بهمتك إلا إذا استشعرت هذه المعاني يبقى في ظهرك كرباج كده بيحركك عشان تشتغل عشان تنشط لله فتعلو همتك وحين تعلق قلبك به وحده قلبك متعلق في السماء عشان كده لا يرضى بهذا الدون فهموم الدنيا مش في دماغك مش واكلة دماغك أنت دائما أبدا تحدث نفسك بحالك عند ربك كيف حال قلبك مع الله ده اللي شغل قلبك اللي شغل قلبك اسمك عنده ايه اللي شغل قلبك انك لو قبضت الآن أين تكون عند الرحيم الرحمن إياك أن ترضى بالدون لما نعطى الدنية في ديننا لا ترضى أن تكون دنيا أعلو بهمتك واجبات عملية حط لنفسك أشياء الأسبوع ده لا يتم إلا وأكون حافظ جزء قرآن الأسبوع ده لا يتم إلا وقد انتهيت من هذا الكتاب مدارسة هذا الكتاب الكتاب ده بياخد معاك دلوقتي شهر ياخد معاك أسبوع اعلم همتك لغاية إمتى هتستنى لغاية ما تبقى مع القاعدين حط لنفسك برامج والزم نفسك بيها واحلف على نفسك والله لا يتم هذا الأسبوع حتى أكون قد انتهيت من ذلك هي دي مجاهدة النفس هو ده الشغل إنما كل شوية الاسبوع ده معلش نخليها الاسبوع الجاي الاسبوع ده مش عارف مين جالنا ومين راح لنا وحصل كذا والاعتذارات الفجة وبتعتذر لنفسك ليه لو كل ده حصل فإنما سلطوا عليك بذنبك وحيل بينك وبين ما تشتهي لو رأى الله في قلبك الصدق لوفقك هذا رجل صدق الله فصدقه إنما الفتن دي والبلايا دي وتراكمات الأشياء والوقت بيضيع من غير فائدة يبقى اعرف أنك كذاب مهما حاولت أن تخادع الناس وتخدع نفسك كذاب لأنك لو صادق الأمور هتبقى بشكل مختلف دي ثمرة الصدق الصادق يبشر من قبل أن يتلبس بالعمل واها لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أحد قبل أن يقوم بالعمل بشر الصادق موثق ابن الجوزي يقول إنما يتعثر من لم يخلص هو هنا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون الصفة التاسعة والعشرون التخذيل والتثبيط والإرجاف يقول الله جل وعلا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا استنى بقى احنا ما بنقولش كده طب استنى لما تيجي تسمع مثلا فضائل بعض الأعمال رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة مثلا الفضائل الخاصة مثلا بشهر رمضان ولا عمرة ولا كذا بعدين تروح تعمل عمرة وترجع وتلاقي حالك تعبان برضه تروح تحج تصوم رمضان وتقول بقى خلاص عملت واشتغلت ان شاء الله الثمرة بقى عتق من النار و و وبعد كده ما تلاقيش الأثر ده وتلاقيك عادت ريما لعادتها القديمة وبرضه اشتغلنا الحبة بتوع الشغل وبعديهم برضه ما حصلش أي أثر ما بتتسللش لنفسك دي ما هو وعد ربنا اهو ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا أنت بتعمل إيه هقول لك بتيجي كده تقول طب أنا اشتغلت وعملت لا حول ولا قوة إلا بالله أمال نعمل إيه تاني إيه المطلوب يعني بعد الشغل ده كله هو أكيد في حاجة غلط أكيد طبعا أنا جوايا حاجة غلط ده كلام الصادق المصدوق وده كلام رب العالمين أكيد صح أنا الغلطان أنا في أي حاجة غلط بس يلا خير صح كده هي بقى مش كده أصل لو أنت فيك حاجة غلط وعارف إن القفا فيك يبقى هتسعى في إصلاحها وأنت ما بتسعاش لإصلاحها أنت بتسيبها كده وبتركنها على جنب وبتيجي تقول مش فاهم إيه اللي بيحصل فأنا أخشى ما أخشاه إن ده يكون لسان الحال وهو لا يتجاسر على أن يفضي بمثل ذلك على لسانه ما يقولش يستحيل يقول حد ينفع يقول انت هتقول ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا لا طبعا بس بالحال واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا إذا دعيت إلى طريق الله تلاقي نفسك نشيط ولا مثبط قال الله ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ها لما تدعى إلى طريق الله لما تبقى عارف أنه ناقص على رمضان دلوقتي 80 يوم انت عارف ده رمضان وانت مش هنا يبقى فين بقى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ايه العدة كره الله بعثه فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين فدائما أبدا يتملص يتملص إن يريدون إلا فرارا دائما أبدا عنده قائمة من الاعتذارات والمبررات يفر بها إن بيوتنا عورة ما بتجيش ليه ما بتحضرش ليه ما بتعملش كده ليه معلش والله أصل عندي وعندي وعندي معلش هذه كلمة لازمة للمنافق معلش معلش معلش معلش معلش فبطلوها توبوا إلى الله منها بلاش معلشات بتاعتكم دي اقف مع نفسك وقفة صحيحة وابتدي يقول خذلت بسبب ذنب وإن شاء الله ما يكونش إنما ما تجيش تقول لي معلش أصل حصل فهمت لأنك عارف إنك إذا دعيت إلى حضور درس ولا إلى عمل بر ولا إلى أي شيء من الأمور اللي تقربك إلى ربنا سبحانه وتعالى ولا توفق لها إنك حرمت فطالما حرمت يبقى أنت لازم تجدد التوبة إن يريدون إلا فرارا الصفة الثلاثون نسيان الله نسوا الله استنوا بس أنا دايما لما أجي في موضوع النسيان أقول يا جماعة الناس ده متعمد مش متعمد ممكن يكون بيحب ربنا في تعلق بالله في الأول ممكن يكون موجود بس ايه اللي بيحصل بيغطي التعلق ده بحاجات كتير قوي قوي قوي قوي بتاخد قلبه وبتاخد عقله لغاية ما ينسى غفل اشتغل بمفضولات عن فواضل ده كان في البداية وبعد كده اشتغل بمكروهات عن مستحبات لغاية ما وقع في محرمات عن واجبات لغاية ما ضاع قلبه نسي غفل نايم القلب مش ميت نايم بس النوم الموتة الصغرى فشكله موجود لكن هو نايم لا حركة له ناسي فهمتوا؟ النسيان ده يكون الباعث عليه ايه؟ قلة الذكر احنا قلنا ان دي صفة من صفاتهم الأساسية ولا يذكرون الله إلا قليلا العقوبة ايه؟ نسي ربنا فدلوقتي السؤال بالله الذي خلقك فسواك فعدلك ربنا بيجي على بالك لوحدك قد ايه يعني انت كده لو لقيت نفسك في لحظة خلوة بتناجيه وتفضفض له وتتكلم معاه لو انت راكب عربيتك لوحدك محدش بقى مطلع عليك تلاقي قلبك بيدير كده حوار بينك وبين ربنا ده بيحصل وانت ساجد بتحس بقربه ده بيحصل وانت بتدعي بتستشعر هذا الامر انه قريب منك يجيب دعوتك وانت في الثلث الاخير من الليل اول ما دخلت الساعه 2 حسيت انه خلاص الان لحظه النزول الالهي فانت بقى قلبك مفعم بالفرح ان ربنا نزل الى السماء وبيتودد اليك ولا ده كله لا محل له من الاعراب ملوش محل في قلبك نسوا الله فنسيهم الحل طبعا الواجب بيقول كسرة ذكر الله لا سيما التهليل أدمنها أكثر منها استطعمها استطعم كده لا إله إلا الله واسمه كده يبقى ليه حلاوة على قلبك حلاوة كده انت وانت بتقولها بتبقى مبسوط قوي ومنتشي قوي وانت بتذكر اسم ربنا وبتبقى فرحان انه وفقك انك انت بذنوبك دي كلها بلسانك اللي وقع في المحظورات دي كلها أذن له أن يذكر اسمه بس أكثر منها اجعل ربك منك على بال الصفة الحادية والثلاثون كراهية ما يرضي الله قال الله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فإذا كان في حاجات كتير قوي ترضي ربنا سبحانه وتعالى وأنت لا تصنعها أنا بقولش إن أنت تكرهها بس لا تتلبث بها يبقى أنت على خطر المفترض أن أنت تسعى في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى في حاجات أنت تكره أن تصنعها وهي من شرع الله أنا سأترك السؤال علشان حاجة واحدة أنا مش عايز أمثل بأمثلة إن كل واحد المفترض هو اللي يطلعها من قلبه في اللحظة دي الواجب العملي هنا إيه؟ أن تسعى في أشياء تعرف أن فيها رضوان الله تعالى حاجات ممكن تكون يسيرة جدا وسهلة جدا إن الله يرضى عن العبد أن إذا أكل حمده عليه وإذا شرب حمد الله عليه ده شيء بسيط جدا مجرد أنه يسعى في شيء يرضي الله سبحانه وتعالى عليه هكذا يكثر من ترضية قلبه عن الله يدمن رضيت بالله ربا حتى تقر في القلب الصفة الثانية والثلاثون عدم تحديث النفس بالجهاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق تتمنى الشهادة انك تسأل ربنا سبحانه وتعالى الشهادة من صفات المنافقين هذه الصفة الثالثة والثلاثون فحش اللسان والوقاحة والوقاحة نقيد الحياء يعني لما تيجي تقول حيي الناحية الثانية يبقى ايه وقح يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والعي شعبتان من الإيمان والحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب صححه الألباني المقصود المذموم في شأن المنافق انه عليم اللسان كلمنجي بيتكلم حلو كلام أجوف لا محل له في القلب هو بيتكلم وأفعاله تناقض هذا الكلام فمبين وعليم اللسان في نفس الوقت ان صفة أساسية فيه الوقاحة بيتكلم بجرأة في مسائل يندى لها الجبين وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم دلوقتي في ناس بتتكلم في مسائل لا يجوز أنه يتكلم فيها إلا وقح ويتكلم فيها عادي خالص وإحنا في مجتمع مفتوح فهذه صفة من صفات المنافقين صفة البذاءة صفة الوقاحة كثرة الكلام الكلام الأجوف الذي لا محل له الجرأة في التخاطب في مثل هذه الأمور والمؤمن على خلاف ذلك المؤمن حيي لا يتكلم في مثل هذه المسائل يعجز لسانه عن أن يتكلم فيها يعرق وما يعرفش يتكلم وشه يحمر والناس تقعد تضحك عليه هذه صفة المؤمن أنه يبقى حيي في مثل هذا الأمر في نفس الوقت هو ليس مبينا كالآخر ما بيتكلمش بالكلمات الرنانة دي قوي التي لا محل لها في القلب المؤمن يخرج كلامه من قلبه فيظهر على لسانه الصفة الرابعة والثلاثون الشح والعجز يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني باختصار واللفظ لأبي الشيخ في الثواب وصححه الألباني إن الشح والعجز والبذاء من النفاق احنا قلنا قبل كده قلة الإنفاق ولا ينفقون إلا وهم كارهون هذه صفة البخل والشح وصفة العجز يعجز عن القيام بأمور كثيرة إنما يتعثر من لم يخلص النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن يعجز أنه هو يقرأ قل والله أحد وهكذا يعجز عن القيام بأمور يسيرة ويعجز عن القيام أصلا بما ينبغي أن يلتزم به حط الأخ جدول دلوقتي أسبوعي مفترض تخلص في اليوم ده كذا واليوم ده كذا واليوم ده كذا واليوم ده كذا واليوم ده كذا إن يريدون إلا فرارا ما يقدرش يلتزم بشيء كده العاجز يريد الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن العجز ده صفة منافقين أن العجز والبذاء والشح من النفاق العجز معناه أنه هو يريد أن يصنع الأمر لكن لا يستطيعه ليست عنده القدرة على الفعل نفسي والله يلتزم نفسي بس مش قادر رجل تقيلة هذا العجز جعل من شعاب النفاق لازم يقول لنفسه والله لا أصنعن ذلك لو رينا الله ما أصنع لازم يلزم نفسه وده الحل النفسي حتى الأطباء النفسيين بيقولوا أنه عشان تقطع على أصحاب هذه العلل النفسية إنك تبتدي تقهره على الفعل تقول لا هتعمل كده لا هتعمل كده لا أنا ما أقدرش أعمل كده أنا لا لا لا لا لا, لا. ويبتدي يرتاب تقول له لا هتعملها وانت قادر على انك تعملها بحول الله تعالى وقوته وبتوع التنميه البشريه بيعملوا نفس الامر بس احنا بنروح مظبطينها معنى مهم لازم لا يغير وهو الاستعانه بالله سبحانه وتعالى فهو لا يستطيع ذلك الا بحول الله تعالى وقوته انت قادر باذن الله بحول الله وقوته انك هتعمل استعن بالله ولا تعجز بص النبي صلى الله عليه وسلم عالج العجز ازاي الحل الاستعانه وهو ده الواجب العملي هنا الواجب العملي ايه استعن بالله اكثر من اللجوء واصدق في اللجء إلى الله لتتخلص من هذه الآفة الصفة الخامسة والثلاثون صفة صعبة أوي صفة عدم العمل بالعلم والحديث ما أشده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث في المسند وصححه الألباني أكثر منافقي أمتي قراؤها القراء يعني العلماء أكثر منافقي أمتي قراؤها بص تودي فين العلم يرفعه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويبقى فوق في رفقة الأنبياء والصديقين والشهداء ورثة الأنبياء و و و و من فضائل العلم يا كده يا نفاق أكثر منافقي أمتي قراؤها أول من تسعر بهم النار يا نهار أبيض معنى كده أن الواحد يصدف عن العلم أنه ملوش دعوة بالسكة لا طبعا ما دي دائما أبدا طريقتنا تيجي تقول له إيه اتق الله وأخلص في العمل وخاف الرياء ما يعملوش خالص يبطل وتركه رياء إذا خاف من شيء وقع فيه وهي نفس الحكاية هنا يعني يبتدي يقول لك ماليش دعوة بقى بأن أنا أبقى في السكة دي اللي عايز يبقى داعية واللي عايز يبقى عالم واللي عايز يشتغل هو دي نفاق يا فوق لا خلينا في الحاجة المضمونة هذا ما ينفعش طبعا أصلح نيتك وطهر قلبك عدم العمل بالعلم فكم علمتم من أشياء ولا تعملوا بها يبقى الامتثال لما تعلم وتعرف لا تقم الحجج على نفسك ثم بعد ذلك توقع نفسك في الهلكة خطوة بخطوة كده وصلح كل يوم شيء تعرفه تعمل بيه انت عارف فضل صدقة يبقى تلزم نفسك الأسبوع ده بصدقة يومية انت عارف فضل أذكار الصباح والمساء وبيحصل تهاون في بعضها تلزم نفسك الأسبوع ده انه هيحصل فيها كده انت عارف فضل صلة الرحم وبقالك كتير ما بتكلمش فلان وعلان يبقى تصلح دي انت عارف فضل طلب العلم وبتتعلم لكن ليس على الوجه الصحيح فسأل الله تعالى أن يرزقك الصدق والإخلاص في الطلب انت بقيت بتشحن دماغك بحاجات قد كده لكن لا ينتفع بها قلبه أجدب أو قيعان يمسك الماء ولهوش أثر لابد من إصلاح أمور كثيرة جدا في حياتنا لازم تقعد الوقفة دي وتصلح تب إلى الله تعالى من هذه الأمور الصفة السادسة والثلاثون السمت القبيح وعدم التفقه احنا عطيناها بعدها على طول بينهم علاقة هنا عدم العمل بالعلم هنا أصلا عدم التفقه عشان برضو يبقى المعنى يظهر لكم فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني يقول خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمت ولا فقه في الدين دي اطمن بقى ان اللي يتفقه في الدين اللي هيتعلم ويأخذ العلم من وجهه يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحفظه من هذه الصفة في نفس الوقت حسن السمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من خمس وعشرين جزءا من النبوة السمت الصالح يبقى سمتك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم سلوكياتك السمت هنا يعبر به عن السلوك بشكل عام ويعبر به كذلك عن المظهر الخارجي الذي يراه الناس سمتك سمت أهل الإيمان وفي نفس الوقت طريقة تعاملك مع الناس فيها هذه المعاني الصفة السابعة والثلاثون ذو وجهين بصوا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود وصححه الألباني من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار ده يفتح معانا بقى قصة مهمة أوي الشيزوفرينيا الانفصام وجهان اللي يشوفك جوه بيتك ولا يشوفك وحدك ما يشوفكش وانت قاعد وسط الإخوة وجهان ومن كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار من هذا الحديث الذي رواه البخاري عن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لعبد الله بن عمر إننا ندخل على سلطاننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فيها نوع من المداراة ويشملها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله من يتقى مخافة شره لكن أولا إيه اللي يدخله أصلا على أبواب السلاطين إلا إذا اضطر إلى مثل ذلك فإذا اضطر كانوا يرون أنه إذا تكلم بكلام معسول أمامه علشان يتقي شره أن ده نفاق إنما يلين له الكلام برضه ما يخشش يستنفره عليه ويستفزه لا بيتقي شره فبيلين له الكلام أيوة حضرتك وبتاع ومش عارف إيه وكلمتين وكذا الصفة الثامنة والثلاثون الاستخفاء من الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله دي طبعا ذنوب الخلوات لا يستخفي من الله لا يراعي عين الله الناظرة وهل منا من لم يلم بذنب في سر هل منا من لم يقع في مثل ذلك نسأل الله العافية الحل إيه الحل دائما أبدا نقول الحل في ذنوب السر عبادات سر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السر بالسر والعلن بالعلن في شأن التوبة السر بالسر والعلن بالعلن يعني تبقى خارج النهاردة هتتصدق بصدقة خفية تعدها لهذا اليوم الذي اقترفت فيه هذا الذنب في السر يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الصفة التاسعة والثلاثون محبة شيوع الفحش قال الله إن الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الحل العمل فيها أغلق هذه الأبواب السعي عن طريق الدعوة في غلق هذه الأبواب لازم تكون سبب في حجاب امرأة مثلا إزاي تجمع وتجيبوا مجموعة خمارات وحاجات يبقى قفلنا أبواب هذا يحب أن تشيع الفاحشة وهذا يحب أن يشيع الطهر في مجتمعات المسلمين هكذا غلق هذه الأبواب واحد مثلا يصمم على الإنترنت برامج للحماية كل شوية يطورها أهو ده بيحب أن يشيع الطهر عشان ما يتأذاش حد بالنظر إلى الصور الماجنة الموجودة على صفحات الإنترنت مثلا يبقى ده أغلق باب عمل منتدى وعمل موقع على الإنترنت بشكل جيد لوقف هذه الحملات الشرسة سعي في نشر المقالات والأشرطة والكتيبات اللي فيها إغلاق لهذه الأبواب وهكذا يسعى في تزويج امرأة فقيرة إصلاح ما بين متخاصمين في طلاق وغيرها علشان ما يترتبش عليها ما هذه الأبواب اللي بتفرز الفحش فيغلق هذه الأبواب تعدد سبب من الأسباب في غلق هذا الأمر أنه يسعى في إعفاف امرأة مسلمة بحق مش هو يعني عشان الاستمتاع الشخصي وبس ومش مش باصص لحاجة تانية إذا هذه الأمور كلها حتى يغلق هذا الباب الصفة الأربعون الفرح بما يصيب المؤمنين من ضراء والاستياء بما يمكن الله لهم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون طبعا الأمر ده بيقول بيقول إيه بقى في الواجب العملي توثيق الأخوة الإيمانية معه في أفراحه وفي أحزانه أوثق عرى الإيمان الحب في الله فتوثيق هذه العروة عروة الأخوة في الله هذه صفات أربعون من صفات المنافقين يبقى بعضها في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى نتمم الكلام على صفات المنافقين ونشرع من الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى في بيان الأسباب والعلاج الواجبات هي احنا عندنا دلوقتي أربعون صفة كل صفة منهم زي ما قلنا هتعمل الجدول الخاص جدول المحاسبة هتحط الصفات دي كلها قدام عينيك وتبتدي تشوف ايه من هذه الصفات فيك من غير مبالغة وتبتدي تسعى في إحداث شيء مختلف في حياتك من خلال الواجبات العملية اللي احنا قلناها أو العلاجات اللي احنا ذكرناها بعد كل صفة عايزين نعمل الجدول ده الجدول بالأربعين صفة علشان كل شوية نذكر أنفسنا بذلك دي صفات المنافقين يا شباب ودي أخطر ما يكون على الإيمان الذي في قلبك فعلينا أن احنا نسعى جاهدين في تنقية قلوبنا من هذه الأفات نسأل الله تعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يطهر قلوبنا من النفاق نستوصي بالدعاء الذي ابتدأنا به وده أحد الواجبات التي عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام اللهم آمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم